حسن حسنا والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبتي الكرام إخواني وأخواتي حلقة الليلة من اللؤلؤ والمرجان خاصة بأكثر من له فضل على الأحياء من الأحياء أفضل شخص موجود في حياتنا وأفضل شخص موجود في حياة كل البشر بعد ربنا سبحانه وتعالى هما الأبوان والأخص في هذه المسألة مسألة البر والإحسان مسألة العطاء والاعتراف بالجميل إنما هي للأم هذه المسألة في منتهى الأهمية احنا عايزين بس الأول يعني علشان أنا عامل الحلقة دي مخصوص علشان الناس اللي بتقول ان عيد الام بدعه انا ما بقولش ان عيد الام سنه ولكن من الخطا ان احنا نضع اعياد في دين الله عز وجل وليست منها والنبي عليه السلام دعا الا يكون قبره عيدا والاعياد لابد ان يكون فيها دليل لكن اذا انطلقنا الى دين الله عز وجل لنرى ماذا فعل الله عز وجل وماذا أمر الله عز وجل به في كتابه وسنة رسوله من أجل الأمهات الأبوين عموما والأمهات خاصة سنجد أن أعياد الأم لا تنتهي أعياد الأم لا تنتهي بالله عليكم أي أم في الدنيا تفرح بأن يكون لها يوم واحد فقط تتحب فيه وتهادى فيه وقد جعل الله لها أيام العمر كلها أعياد أعياد ليه؟ أي أم لما تعرف أن الله عز وجل ربط رضاه هو برضاها هي تبقى في عيد ولا لا؟ أنا بكلم الأمهات أولا وبكلم الأولاد ثانيا بكلم الأمهات إن أنت في عيد على طول الأم المسلمة جعل الله عز وجل لها من الخير وعلو المنزلة ما يكفيها أي عيد مش يوم واحد العيد ده أساسه إيه؟ عيد الأم ده أساسه إيه بتاع 21 مارس طبعا بدون ده ذكر تفاصيل كتيرة صحفي من صحفيين مصر أراد أنه يكرم الأم كان في عيد في أوروبا اسمه عيد الحب وكان في نفس الميعاد تقريبا وراح عمل عيد الأم في هذا الوقت طيب الكلام ده كان من حوالي مثلا 40 50 سنه طيب قبل كده ما كانش فيه اعياد للام يعني الامهات دي كانت مساكين كده ما كان كانت مهمله ما حدش بيعرفها يا اخواني الاوروبيين الاوروبيين مشاعرهم تقريبا ماتت الام قد تجلس في بيتها لا يزورها احد وقد يطرد الولد امه العجوز بره في الشارع علشان يتزوج مكانها في نفس البيت اللي هي ولدته وربيته فيه وكتير من الناس بيلاقوا أمهات بتنتقي الخبز والطعام من القمامة وهي صاحبة بيت وكانت صاحبة مال أنا شخصيا اتصلت بيا أم بتقول إن زوجها كان معاها هو وابنها والزوج توفي وفي معاش والشقة تمليك الولد علشان يسكن في الشقة ضرب امه وطردها وطلعها بره وخد الشقه وبتتحايل عليه علشان يبيتها جوه الشقه وهي مش وهو مش عايز فاوروبا اوروبا بيخافوا ان حد يحبهم ويعطف عليهم عشان هم عشان ما يتعودوش على كده لان هم دايما بيعتمدوا على نفسهم فيهم جفاء مشاعرهم حاده بيعتمدوا على نفسهم ما يحبوش المشاعر ال- القوية والعواطف الجامدة فبيفكروا نفسهم من حين لآخر بأيام توقظ فيهم تلك المشاعر لأن مشاعرهم ماتت مشاعرهم ماتت بره آه، محتاجين عيد للحب عشان الناس تحب بعضها في اليوم ده محتاجين عيد ل- آه، للأم علشان يفتكروا في الأم لأنهم ما نسيوها أصلا احنا مش محتاجين عيد للأم لأن احنا احنا ما نسيناش الأمهات والمسلمين ما ينفعش ينسوا الأم لما ي- لما يرى إن كل أمر فيه توحيد متوقع بعديه الأمر بر الوالدين يعني أنت عيد معايا كده الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ها صح وبالوالدين إحسانا على طول طب ولما ترجع تلاقي إن وبعد وبالوالدين إحسانا تكتشف إن الأم ليها ثلاث مرات قد الأب يبقى وبالوالدين إحسانا إن كان بالوالدين إحسانا يبقى بالأم إحسانا ثم إحسانا ثم إحسانا ثم إحسانا فالمسألة دي احنا مش محتاجين نفتكرها نفتكرها ليه إذا كنا بنتعبد لله بيها بنتعبد لله بها تلاوة وبنتعبد لله بها علاقة وبنتعبد لله بها طاعة طاعة لله عز وجل يعني ايه يعني انت علاقتك بوالدتك وانت علاقتك بوالدتك بر واحسان دين دين انت بتتلوه ليل ونهار في كتاب الله عز وجل وبتتعبد لله به في تصرفاتك وفي احوالك وفي عطائك وفي منعك الام فالام مش محتاجه اصلا عندنا مش محتاجه عيد اساسا فدي دي المساله لكن الام عندنا في عيد لما تلاقي كتاب الله كتاب الله بيلزم الولد بطاعتها وبرها بعد التوحيد الام في عيد لما تعرف انها اذا رضيت عن ابنها ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما الأم الأم تبقى في عيد لما تعرف إن جبريل نزل يدعي على اللي يعق أمه وأبوه دعا على اللي يعق أمه وأبوه والنبي عليه الصلاة والسلام أمن على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ يعني خاب وخسر وهلك ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل أمين قلت أمين ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل أمين فقلت أمين فالأبوين أقول لك على حاجة مفيش طاعة ممكن تجيب لك رزق زي بر الوالدين اكتر حاجة ممكن تجيب لك رزق بر الوالدين وجرب وشوف اللي هتدفعه هيجي لك قده 10 مرات 50 مرة 100 مرة تسمع الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط إيه؟ له في رزقه يعني رزقه يتسع وينسأ له في أثره وعمره يطول فليصل رحمه ومفيش أولى بصلة الرحم من الأم والأب بر الوالدين اللي عايز رزقه يتسع اللي عايز رزقه يتسع وعمره يطول شوف الناس اللي بتخاف م- يعني من قصر العمر وعمره يطول يبر والديه هقول لك كمان على حاجة افرض ال- ال- اللي بار بوالديه عاصي عاصي يعني مثلا ممكن يكون آه، مفرط كده شوية ممكن يكون بيعمل أي معصية لا ده أنا مش هقول لك أي معصية ده ممكن يصل إلى الفجور وببر الوالدين ربنا يرزقه ويفتح عليه ويفرج كروبه اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف الكروب والأحزان والألام اللي فيها العاق جياله منين ما هو ده تأصيل يعني ايه تأصيل انت لازم تعرف حياتك مش متروكة كده لا يعني مش موضوع انك انت مثلا رحت شغل فاتقفلت آه، في وشك وجيت آه، تتجوز ففشلت في جوازك وجيت آه، آه، تعمل شغل خسرت وجاي بت- تركب العربيه عملت حادثه وكلت اكله آه، ب- بطنك ات- آه، يعني آه، جالها مرض لا هي الموضوع م- كل حاجه ليها سبب كل حاجه ليها سبب تعرف ان اكبر سبب للبلاء في الدنيا هو عقوق الوالدين أكبر سبب للع... لأكبر سبب ل... للهلاك في الدنيا هو عقوق الوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب هو أحرى ما فيش ذنب أقوى ما فيش ذنب أكثر جدارة ما فيش ذنب أحرى ما من ذنب هو أحرى أن ي- أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم ليه ده كله دي هقولها لك بس يعني قدام شوية في حلقتنا النهاردة ليه المنزلة العظيمة دي جدا للأم والأب وبالذات الأم هذكرها لك بس بعد عدة دقائق لما تسمع ان مفيش ذنب هو احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا زي عقوق الوالدين تعرف ان معظم ابتلاءات العاق ومصائبه وخساراته بسبب عقوقه لوالديه هو كده سبحان الله العظيم ان كان الانسان يسيء لاقرب الناس اليه فهو لغيرهم اسوأ إن كان الإنسان بيسيء لز- للي كان سبب في حياته إزاي يحسن لغيرهم كان الإنسان بي- بيقطع رحمه اللي عاش معاهم وأكل معاهم مع و- وكان بيبيت ويصبح معهم بيشيلوا همه ويحاولوا يفرزوا كربه ويشاركوه في مشاكله ممكن يحسن لمين تاني خد بالك كمان في جزيئة في منتهى الأهمية وهي إن قاطع الرحم مقطوع أساساً مستني ايه مستني ايه من واحد قاطع رحمه طب هقول لك بقى اللي اكتر من كده انت مستني ايه من الخير من واحد قطعه الله ربنا قطعه ما هو يا اخواني في حاجة في منتهى الأهمية ربنا خلقنا مجموعة خلق ذكر وأنثى ومنهم بقية الناس قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله واتقوا الله الذي تسير- تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأنت مع مجموعة من الناس طب ده معناه إيه يعني مع مجموعة من الناس إن في عبادات بتعملها بينك وبين ربنا وفي عبادات لازم تعملها بينك وبين الناس ما تكتفيش باللي بينك وبين ربنا يعني ما تكتفيش انك تقرأ قرآن وتصلي وتقوم الليل وتصوم آه. لا في عبادات تانية مع الخلق زي ايه زي صلة الارحام وبر الوالدين و... و... وصلة البشر والاحسان للجار واكرام الضيف والدعوة الى الله ما هي دي في الناس طيب افرض واحد اهتم بعلاقته بربنا فقط ونسي بقى خالص رحمه وقرايبه واصدقائه وجيرانه ووالده ووالدته ايه اللي هيحصل العلاقات اللي هو قطعها مما امر الله عز وجل دي مع الناس هترجع مرة تانية وتفسد عليه علاقته مع ربنا وتفسد عليه علاقته مع ربنا سبحان الله العظيم يعني ايه الكلام ده يعني هقول لك واحد قطع رحمه النتيجة ايه ربنا بيجازيه من جنس العمل وهو ان الله يقطعه طب انت مت... انت منتظر خير من واحد ربنا قطعه قطعه سبحانه وتعالى قد يدعو الرجل ده ولا يستجاب له قد يدعو فلا يستجاب له سبحان الله وقد يقع في مشكلة لا يعينه الله ليه؟ لأنه حرم رحمه من صلتهم فهتكون النتيجة أن الله يحرمه مما يتمناه من الله شوف المسألة لفت ازاي سبحان الله العظيم واحد ظلم زوجته وآذى زوجته لأنها ضعيفة ومسكينة أو آذى أولاده شوف النبي عليه السلام يقول أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم طب واحد يا سيدي له أمك وله أبوك وله, وله قرايبك قال واحد من بعيد تماما وبعدين عملت معاه معصية ظلمته مثلا الظلم ايه الظلم ظلمات يوم القيامة طيب لما تظلم بني آدم ايه اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى بينقل حفاظتك بيشيل حفاظتك وبيضعها على المظلوم أو إيه، ب- بشكل آخر أن الله عز وجل أول ما بيرى ظالم يظلم مظلوم ربنا بيجعل للمظلوم ملجأ عنده انت اتظلمت اه ادعي بقى استجيب لك خلاص قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعواهم منهم قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين يبقى ادي علاقة علاقة بين واحد و و وآخر بين إنسان وآخر أفسدتها تفسد عليك علاقتك بالله سبحان الله العظيم ص- قطع الرحم بيخلي البني آدم أعمى وأصم لا يرى الحق ولا يسمعه قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لازم تفهم كده إن إنك أنت لو أفسدت علاقاتك مع الناس هيرجعوا يفسدوا علاقتك بربنا منها مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه شفت نوفي عنك الإيمان أهو يا يا ذي الجار اللي بعده واحد تاني واحد تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ايه اللي جاب الإيمان بالله واليوم الآخر لإكرام الضيف هو كده إكرام الضيف يخليك مؤمن ويخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى وهكذا أولادك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تفسد في رعيتك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول والكلام ده للأمهات والأباء بقى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اللي انت تحت ولايتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة تشوفوا المشايخ بيترجموا الحديث ده وبيقولوا فيه اللي يموت وهو غش لأمته كما- كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة طب لن يدخل الجنة ليه لأنه مفروض يحط قدامهم أسباب دخول الجنة طيب ولما غشهم عمل لهم ايه طلعوا م- امامهم سبل الباطل جايب لهم اجهزه يت- ينظروا اليها في الحرام ينظروا إلى الح- الى الحرام فيها ها، يسهروا على مناظر عاريه يفعلوا يفعلوا يفعلوا طب وبعدين فظنوا ان ذلك حق تخيل العقول دي والقلوب دي عشان تتصلح ممكن تاخد وقت قد ايه ده اذا اتصلحت يبقى غشهم ولا ما غشهمش يبقى غشهم بدل ما يجيب لهم الصلاح والفلاح جاب لهم الفساد والهلاك شوفوا قالوا ايه قالوا اللي يجيب اشياء سيئه في بيته ويفرج عليها اولاده ويتركها ويترك لهم الحبل على الغارب هذا ينطبق عليه نفس الحديث يموت يوم يموت وهو غش لرعيته لن يجد رائحه الجنه او الا حرم الله عليه الجنه خلاص علشان كده إيه، إيه، علاقتك بالناس لازم تكون كما امر الله ما فيش حاجه اسمها انك انت تبقى مؤمن بينك وبين ربنا وبعدين تعمل اللي انت عايزه بينك وبين الخلق لا لا سبحان الله العظيم امال ليه دين المعامله علشان كده انا هذكر لك طائفه عظيمه من من من الفضائل آه، بر الوالدين وبعدين هقول لك على جزئيه في منتهى الاهميه من فضائل بر الوالدين بقى انك يغفر لك ذنبك واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله أس- اصبت ذنبا عظيما عملت معصيه كبيره جدا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له الك ام قال لا قال الك خاله قال نعم قال اذهب فبرها يبقى بر الوالدين سبب من اسباب مغفره الذنوب حتى العظيمه ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ممكن اتكلم سيادة الشيخ اتفضلي يا فندم انا امين مع حضرتك اتفضلي يا فندم انا معايا اخويا مجازانا على طول مم.
واحنا لا تمام ولا اب ولا ام وحتى امي حتى امي كان ظالمها في الدنيا ومش عارفين نعمل ايه معاه والنهار كله مجازانا على طول كل يسمع كلام مراته على طول مجازانا يصالح يص- يعني كل شويه يصلح واحده ويخاصم واحده يصلح واحده ويخاصم واحده مش عارفين نعمل ايه معاه
والله ادعوا له ادعوا له ذكروه بالله سبحانه وتعالى آه، يعني حقوق الوالدين هو اللي هيندم هو اللي هيندم سبحان الله العظيم مفيش حد يقدر يدفع عن نفسه مشاكل عقوق الوالدين محدش يقدر يدفع عن نفسه عقوبة عقوق الوالدين وانا هذكر لكم قصة بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا أم محمد كيف حال حضرتك يا شيخ أمين الحمد لله.
آه، بارك الله فيك وفيكم.
بقول مداخلة بسيطة بالنسبة ل- لعيد الأم ده آه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بقول آه، تحديد آه، يوم لعيد الأم ده بيوجع قلوب ناس كتير زي العاقين لأهليهم زي الأمهات اللي لم يقدر الله له لهم الذرية و... واللي مقاطعين عليهم ودور المسنين اللي مليانة بالأمهات ربنا يا رب يعافينا ويرحمنا برحمته بإذن الله نعم.
ف... والاولاد اللي امهاتهم متوفيه والبنات انا اول واحده موجوعه يا شيخ لا- والدتي الحمد لله ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويبارك في عمرها على الطاعه ويعطيها الصحه ويشفيها عشان بعيده عنها بس نفسي كنت اكون بجوارها دايما اقبل التراب اللي تتمشي عليه ورحمه الله على والدي الله يرحمه فيعني آه، آه، آه، صلة الرحم دي وصلة الأم بالأخص دي بتكون آه، سعة في الرزق و... وفي الأعمار الحمد لله وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا ربنا يكرمك يا أم محمد جزاك الله خيرا آه، معانا اسماء اهلا يا اسماء السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ايوه يا عم الشيخ
اتفضلي
آه، ممكن آه، نسال حضرتك على حاجه خاصه بال بالمدرسه مش بال مش بالامهات يعني ك- كمدرسه يعني والله هو في برنامج للفتاوى وحضرتك خدي آه، رقم الفتاوى او خدي رقم من الكنترول وعلشان بس ن- ناخد آه، آه، صميم الموضوع الحقيقة آه، أختنا أم محمد من السعودية فكرتنا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث إيه؟ الحديث ده زمان كنا مفكرينه ضعيف أو مش حديث ولكن الحقيقة فضيلة الشيخ الألباني لما آه، حقق الأحاديث وكثير ب- أيضا من ممن أخذ هذا ال- ال- المذهب ل- للحديث آه، وجي كمان في كذا رواية الحديث اللي هو الجنة تحت أقدام الأمهات هو الحديث اللي أنا قرأته ما كانش كده ولكن في عدة روايات معناها كده جاء رجل إلى النبي عليه السلام بصوا وركزوا اللي عايز الخير والجنة واللي عايز الرزق والسعة واللي عايز الصحة والتوفيق قدامك كنز أبويك برهم مهما عملوا فيك برهم يا أخي سبحان الله العظيم البر ده شيء هين قول جميل وإيه وخلق لين جاء, جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك فأريد أن أجاهد معك وفي رواية تانية واحد جاله من اليمن قال- من اليمن قال يا رسول الله جئت مهاجرا إليك أريد الجهاد معك فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال ألك أبوان قال نعم كلاهما حي قال اذهب فبرهما فإن الجنة تحت أقدامهما أو قال تحت أرجلهما وفي رواية قال ففيهما فجاهد عايز الجهاد اه ففيهما جهاد في رواية تانية بقى حديث تاني جاء رجل إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله إني جئ- جئتك أريد الجنة أريد الجهاد لأدخل الجنة فالنبي عليه السلام قال له أتريد الجهاد قال نعم قال وتبغي الأجر من الله قال نعم قال اذهب إلى أبويك فبرهما شوف الحديث بيقول اذهب فالزم أرجلهما اذهب فذ- فالزم أرجلهما يعني روح اقعد تحت رجليهم فإن الجنة ثم ثم يعني هناك الجنة هناك تحت الأرجل تحت أرجل الأبوين سبحان الله العظيم عشان كده ال- ال- البر من أفضل الأعمال البر من أفضل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل ما, ما أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله قال ثم أي قال جهاد في سبيله قال ثم أي قال بر الوالدين وحتى الجهاد لازم تستاذن فيه والديك ليه ده كله بقى لأن ربنا جعل مشاعر وعواطف داخل قلب الأم أكبر بكتير مما تتخيل أكبر بكتير مما تتخيل منها أن المرأة التي تحمل وتضع وترضع لا تؤثر أحدا على أبنائها قط مش ممكن تفضل حد على أولادها والحديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها امرأة مسكينة شايلة ابنتين ومعها فالسيدة عائشة اديتها تمرتين فالثلاث تمرات المرأة ادت بنت تمرة وبنت تانية تمرة تانية كلوهم وجاية هي ترفع التمرة على فمها فوجدت البنتين ينظران أو تنظران إليها كأنما بتقول لها احنا جعانين لسه فشقت بينهما التمرة بس شقت التمرة بي- بين بنتيها فذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أغلى تمرة في التاريخ أغلى تمرة في التاريخ أغلى تمرة في التاريخ اللي هي إن إنها تاخد آه، آه، تمرة آه، أنا طبعا الموضوع كبير لكن عايز أقول لك إن إن الرحمة دي كلها من ربنا وربنا أرحم من الأم بولدها تعالوا نشوف معانا شوية آه، فقرات عن بر الوالدين وبعدها هنشوف آه، آه، إحسان الآباء والأمهات للأطفال ولكن إحنا طبعا للأسف ما نقدرش نجيب أمهات حق- من من البشر آه، آه، لكن إحنا عندنا حقيقة أمهات أخر تعالوا نشوف أول أول منظر هنشوفه وهو
سال دمعي يا إلهي ولولا
ده غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى شوفوا ونيران شمس الأم وهي بتنقذ ابنها من فك الأسد
وأسى باكن هتضرب الأسد مش هتسيبه خالص شوفوا ج- كفاح غربتي نجوى الأم لا يمكن هتسيب لا يمكن شعور لا يمكن هتسيب ابنها وأسى باكن وليل طويل
سبحان الله ده سبحان الله لا شوفوا معانا بقى الأم يعني مش بقى ب- بتضرب آه، أسد وبتكافح لا أم تانية هتروح تسلم نفسها لل آه، للأسود أو للنمور علشان تنقذ ابنها و- وده يعني الحمار المخطط آه، هتحاول تبطأ في سرعتها علشان تسلم نفسها للأسود علشان تنقذ ابنها ده ت- تضحية بالروح قولا واحدا تخيلوا دي في الحيوانات فما بال في البشر تعالوا نشوف لكن علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكن وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكن وليل شوفوا.
طويل راحت حطت نفسها قدام الأسد مباشرة علشان تنقذ أولادها اللي جاي وسبحان الله العظيم ستكتب لها النجاة
سال دمعي يا إلهي ولو شوف الآلام تعب المشقة غربتي ما كان دمعي يسير دمعي يسير ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل يا إلهنا
ده كان منظر تعالوا بقى نشوف الفيلة والتضحية على فكرة الفيلة مضحية جدا تعالوا نشوف الفيلة وبتعمل ايه الفيلة مش يعني م- مش ضخمة زي ما احنا شايفين فغليظة المشاعر وقاسية القلب لا الفيلة رقيقة جدا جدا جدا آه، احنا طبعا على فكرة احنا يعني بنعد ان احنا يبقى لينا حلقة كاملة من أولها لآخرها فقرات مؤثرة عن الأم وقد تكون الحلقة القادمة هنجيب فيها مناظر ل... ل... للرضاعة وقد يكون في مناظر أيضا لوضع الأجنة آه، الحيتان وهي بتضع ال- ال- الأسماك الصغيرة حي- حوت كبير جدا شوفوا لما الأم تلد جنينها شوفوا ط- طريقته و- وفي م- مناظر آه، جامده جدا سبحان الله العظيم وتعالوا نشوف آه، هذه الفقره عن الفيل العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا دي طبعا فيله طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن دي العبقى ولدت فالورد ف- ولدت طفل معوق
حسن يا رب لنا الخلقا فتفتكروا هتعمل ايه؟ هذه الاعاقه المفروض ان الطفل ده يموت الفيل ده صغير يموت يقلد في صبر ولكن سبحان الله العظيم الام بصبر الام دي هي رئيسه القطيع الأم بصبر تقف مع ابنها الرضيع ما تهملوش ما تسيبوش بأخلاق سبقا
وادي بنتها معاهم بتساعدهم في هذه المشكلة القطيع مشي وساب الأم وساب ابنها الصغير معاها الأ- الأخت الكبرى قعدت معاهم حوالي يومين بتساعدهم ولكن لما لقت مفيش فايدة الأخت آه، قررت إنها تمشي وتسيبهم شوف الأم بقالها يومين دلوقتي الأخت الكبرى بعد ما مشيت ندمت على مشيها وهترجع مرة تانية عشان تساعد أمها في علاج أخوها
في جنة شوفوا شوفوا الندم وزعلانه من نفسها وكانت بتقول لهم انا مش هقدر اسيبكم ابدا ورجعت وبتستسمحهم بتستسمح تستسمح الام وهتساعد
حسن امها مع يكون الأقرب في الرفقاء بيت على الحسن العبقى فالورد تضوع
آه، شوفوا ال- ال- ال- الحنيه والرحمه دي طبعا احنا على فكره احنا بس تاخرنا في في عرض ال- اللقطات واحنا معانا لقطات ستاخذ في المره القادمه من اول الحلقه لاخرها لقطات نادره جدا جدا آه، آه، فيها رحمة الأم بأولادها وفيها قد إيه اللطف الشديد من الأمهات ورحمتها على آه، أبنائها و- ولكن أنا عايز أسأل سؤال في الآخر مين اللي وضع الرحمة الكبيرة دي في قلوب الأمهات ومين اللي, اللي وضع كل هذا الحرص على حياة الأطفال الصغار ربنا سبحانه وتعالى لله أرحم بعباده من الأم بولدها النبي عليه الصلاة والسلام قال كده لله أرحم بعباده من الأم بولدها سبحانه وتعالى كان واحد اسمه حماد بن سلمة بيقول لا يسرني أنا ما أحبش إن يوم القيامة والدي ووالدتي هم اللي يقرروا أنا أروح فين يعني لو يوم القيامة كنت أنت واقف كده وبعدين بيقولوا لك حسابك اللي هيقرره والدك ووالدتك آه هتعمل ايه هتفرح جدا في في يوم زي القيامة هيقول لك خش الجنة هتدخل الجنة خلاص ولكن حماد بن سلمة كان فاهم المسألة صح وهو ان مهما كان الاب والام رحيمان فان الله ارحم بعباده منهما امك تستطيع ان تعطيك ولدا ان كنت عقيم او تشفيك ان ان كنت سقيم ده مستحيل فكان حماد بن سلمة يقول لا يسرني ان امري يوم القيامه يقرره والداي إن الله أرحم بي من والداي إن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الحلقة القادمة في آه، لؤلؤ المرجان في الخريطة الجديدة وإن شاء الله بإذن الله هو ميعاد ال- ال- البرنامج هيتغير من المرة القادمة آه، أظن إخواننا في ال- في يعني الوضع والخريطة آه، غالبا آه، هيجي آه، شيخ محمود حسان ويتكلم عن الخريطه الجديده ولكن هيبقى مش هيبقى يوم الاثنين مش هيبقى يوم الاثنين القادم ولا هيبقى في نفس الساعه دي هيبقى في ساعه آه، يمكن يمكن الساعه 8 او حاجه من 8 ل 9 آه، ليلا واحتمال يكون الاربعاء او الخميس على حسب ما يقرر آه، آه، آه، مدير آه، القناه فضيله الشيخ محمود حسان اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم وان يسع- يسعد اوقاتنا وبالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل أراكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء